بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ما زلنا في منزلة العزم وفي الدرجة الثالثة منها الإجابة لإماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص كانت الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة إمات إباء القلب إنك أنت يبقى عندك قلب أبي القلب الأبي ده لا يأبى أن يخالف العلم عندك علم أن الله يراك مع علمك أن الله يراقبك مع علمك أن الله نهى عن النظر إلى النساء مع علمك أن الله يحصي عليك خائنة الأعين مع علمك أن الله جل جلاله ستلقاه مع علمك أنه سيحاسبك مع علمك أنه جل جلاله سيسألك عن هذه النظرة مع علمك أن عقوبة العاصي النار فيأبى القلب أن ينظر إلى الحرام إباء القلب أن يخالف العلم إزاي؟ بشيم برق المراقبة إن يبقى القلب مراقب ربنا زي ما ربنا مراقبك إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة اثنين استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة أن تستديم نور الأنس بأن تظل حافظا لحرمات الله قلنا خليك بعيد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه انت اللي جبته لنفسك قلنا لكم المرة اللي فاتت كده بالتحديدا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي يعني اللي يعظم حرمات الله أحسن له فهو خير له عند ربي أحسن لك عظم حرمات الله الثالثة الإجابة لإماتة داعي الهوى يعني إنسان في الدنيا دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يبقى أنت لما تتقرص من نفس الجحر مرتين آه يبقى إيمانك في خلل لو أنت مؤمن ما تتقرصش من نفس الجحر مرتين ما تقعش في نفس الغلطة مرتين الإنسان ماشي في الطريق وبعدين وقع وقام وقع في معصية وتاب وقام وبعد شوية وقع تاني وقام وقع تالت وقام وقع بيقول لي وانا هفضل طول عمري كده اقوم وقع فساعتها يقع عنده هي ايه هي القضية يا إخوة هو ربنا بيحبك ده السؤال هي القضية في هل الله يرضاك ويريدك ولا ربنا سخط عليك وغضب عليك وطردك وخذلك لو أن الله يحبك ويريدك هيقذف في قلبك العلة هيعرفك علتك ايه اللي هي الهوى ويو- ويوزعك ويوجهك وينشطك ويوفقك لترك الهوى إماتة الهوى فعشان كده بنقول العزم ده الإجابة لإماتة داعي الهوى تاني يا عم شعبان من غير ما تصلي على النبي ده انتم مصممين تصلوا على النبي بقى صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير القضية في ايه واحد ماشي في طريق الباطل بيشرب جوزة ماشي هتتوب امتى بقى قول تبت خلاص مفيش تاني اللي وراك مش انت صلى على الرسول صلى اصلا انا عارفك مشكلتك ايه ان في حتة هوا مزاج عندك وتختلف بقى موضوع المزاج ده في واحد مزاجه في المزيكا واحد مزاجه في النسوان واحد مزاجه في السيجارة واحد مزاجه في مجالس الغيبة والنميمة واحد مزاجه في إلى آخره كل واحد له علة اللهم اكفنا شر العلل عنده علة في حياته واحد مزاجه في الفلوس واحد مزاجه في المنظر وال اه الرسول اللي قال كده صلي عليه تعس عبده الدرهم والدينار تعس عبده القطيفة والخميصة تعس عبده المرأة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش فدي مزاجات عند الناس كل واحد يقول لك كده له هوى الهوى ده لو انك انت تريد الله بصدق تاني الله اكرم من ان يرى عبدا يريده بصدق ثم يرده مستحيل تبقى انت تريد الله وربنا يقول لك لا انا مش عايزك مستحيل ادام تريده يريدك تحبه يحبك تقبل عليه يقبل عليك لكن الشاهد هنا انك بتريده بالكذب تريده على هواك تريده لمرادك منه انت تريد الله عشان يسترك وعشان ينجحك وعشان يجوزك وعشان يديك وعشان يلطف بيك وعشان يعافيك وعشان يعديها وعشان وعشان وعشان عشانك مش تريده له واحنا قلنا لا يحب لذاته الا الله سيدنا النبي بتحبه لله اي حاجه في الدنيا نحبها لله الا الله يحبه لذاته بتحب ربنا ليه لانه الذي يستحق الحب وحده لانه الذي يستحق العباده وحده قل لا اله الا الله فلما تشوف ان انت مش ماشي كل ما تمشي خطوة قدام ترجع أربعة ورا إذا كان الله يريدك يحبك يقذف في قلبك إن سبب ده هواك وحلها إنك تميت داعي الهوى يبقى العزم على إجابة داع إماتة داعي الهوى العزم هو الايه إجابة إماتة داعي الهوى الإجابة لإماتة داعي الهوى احنا قلنا الهوى موجود موجود بس أنا عايز أقتل فيه اتباعه يبقى أنا عايز أقطع الداعي يعني إيه عايز أقطع سكة النسوان النسوان دي داخله لك منين من التليفون من الشغل من النت عايز اقطع الحتت دي يروح ربنا جل جلاله لو راى منك صدقك نقلك في حته ما فيهاش نسوان وتبطل نت وترمي التليفون في ترعه المجاري يبقى تخلصنا من السكه دي الاجابه لاماته داعي الهوى طيب ما نقلتش وما فيش شغلانه غير دي هنعمل ايه يا رب وسع ارزاق المسلمين بالحلال يا رب اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم فرج كرب كل مكروب مسلم اللهم فك أسر كل مأسور مسلم اللهم أطلق سراح أشرف اللي معاه والمسلمين أجمعين يا رب اللهم أطلق سراح المظلومين يا رب ونجي المستضعفين من المؤمنين يا حي يا قيوم آه الإجابة لإماتة داعي الهوى لو ما اتنقلتش يبقى محتاجين فرصة للعلم بخطورة الهوى لكي تميت داعي الهوى اللي احنا بنعمله ده بقى ما اتنقلتش اصل في شغل غير ده وخليها ماشيه الحال ومستورين بلاش الوليه تفضحنا وتقول لي انت هتعيش مديون اديني شغال بس ابطل ازاي واحد معرفه خطوره الهوى قلت لكم بقى المره اللي فاتت الاربع اللي فات الآيات والأحاديث النهاردة عايز أنقل لكم شوية كلام للعلماء بس شوية كلام كتار شوية كتار شوية خدت بالك ازاي لما جيت احضرهم امبارح الليلة اللي فاتت قلت الإخوة هيزعلوا مني يقول انت قاعد تقول لنا كلام الناس فقلت لكم أهم قلت أقول لكم في البداية قبل ما أقول كلام الناس كلام العلماء والسلف كلام السلف الكلام اللي فيه بركة ده أقول لكم أهمية كلام السلف أهمية إن احنا ننقل كلام السلف لا نجاح ولا فقه في السير إلى الله إلا مع الصالحين إلا مع الصالحين ربنا قال لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أنا قلت في خطب الجمعة ربنا يرجعها بتاع زمان إن أي إنسان في مصيبة أو في أزمة لازم تلاقيه بيتطلع إلى صمد إلى علم يتجه إليه دايما تلاقي نفسك في أي زنقة تبص لفوق والموحد ليس له صمد إلا الله قل هو الله أحد الله الصمد تصمد إليه القلوب هذه سنة ربانية إلهية كونية كتبت عن مبارك سنة ربانية كونية إلهية أن القلوب تحتاج إلى صمد تصمد إليه لكن من السنة التابعة لهذه السنة أنها أن هذه القلوب حين تصمد إلى المعبود الله تحتاج إلى شاخص بشري ملموس تسير خلفه إلى هذا الصمد وصلت ولسه صلى الله عليه وسلم أنا نسيت اسمك قول تاني محمد ربنا يهديك يا محمد ده ما يتنسيش بقى المفروض بس هات لي محمد ايه عشان ما وهدان ماشي ورداني ليلتك ورد صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم بنقول ايه لازم لك صمد تصمد الي الله هو الصمد قلبي اتجه الى الله وتعلق به طيب جنب الصمد ده يا عم جمال اشتغل بقى جنب الصمد ده يا عم الصمد وحده لا شريك له خلاص بس يحتاج القلب الى زي ما بنقول كده شاخص ملموس يسير معه او يسير خلفه يسير خلفه يقتدي به عشان كده الناس أشركوا قال لك آه ربنا موجود بس احنا عايزين حد ايه يوصلنا لربنا ربنا قال لي سيدنا النبي صلي عليه وسيدنا النبي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف يبقى قال سيدنا النبي قلبه متعلق بالله وربنا قال له إيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يبقى أنا قلبي متعلق بالله بس محتاج حد في الدنيا دي ملموس شاخص قدامي في ايديا امشي زيه عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ ربنا قال لسيدنا النبي وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ربنا قال لسيدنا النبي وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك كل الكلام ده بيقول لك ان انا لازم اراجع كلام السلف واحوال السلف وامشي وراهم وامشي زيهم دول ائمتنا في هذا الطريق فلا خيا لا نجاه ولا فقه الا مع سير السلف الصالحين وكان السلف هم مين السلف الاول عشان السلفية السلف يا جماعة اللي هم القرون الثلاثة الخيرية يعني ايه القرون الثلاثة الخيرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث يبقى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دول اسمهم السلف اللي هم الصحابة ها؟ والتابعين وأتباع التابعين بس القرون الثلاثة الخيرية دول اسمهم السلف واللي يتبعهم يبقى اسمه سلفي يبقى اسمه ايه سلفي ومنهجهم في الفهم والعمل والفكر اسمها السلفية ايه هي بقى الدعوة السلفية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح مين السلف الصالح القرون الثلاثة الخيرية طب اشمعنا لأن ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن يبقى ده سبيل الرضا لأن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث فدل على أن القرون الثلاثة الخيرية ليس فيها خبث وردوا النبع صافيا ووردناه كدرا فكان السلف أصحاب قدم أصحاب قدم صدق كان السلف أصحاب قدم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم أصحاب ألم أما اليوم فلا قدم ولا أدم اليوم غصة وقصة لذلك نريد أن نعود بالسلفية إلى مجال التربية هقول لك دلوقتي شوية أسماء أسماء نبدأ من فوق خالص أبو الدرداء رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وننزل للجيل اللي بعدهم على طول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وننزل للجيل اللي بعدهم جيل جيل كده واحدة واحدة عشان تشوف الناس دي كانت عايشة ازاي علمائنا يقولوا مشايخنا أساتذتنا يقولوا الحكي عن السلف حكايات السلف جند من جنود الله تعالى يثبت الله بها قلوب أوليائه دي جنود تثبت القلوب الإمام أبو حنيفة يقول الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم وأخلاقهم وهو طريق الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب بالك ابن دينار كان يقول حكايات السلف تحف الجنة الجنيد يقول هتسمع أسماء تقول الأسماء دي صوفية إحنا لينا الكلام مش الأشخاص طالما أن الكلام حق نقبل الحق ممن ممن جاء به الرسول قبل من مين من الشيطان الشيطان قال لسيدنا أبو هريرة ألا أدلك على عمل اقرأ سورة ال- آية الكرسي كل ليلة قبل أن تنام لا يقربك من ليلتك شيطان الرسول قال له صدقك وهو كذوب فأي حد يقول لنا كلمة صدق نعمل إيه ناخدها وإحنا أولى بيها الجنيد يقول الحكايات جند من جنود الله عز وجل يقوي بها إيمان المؤمنين وخير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة الروح الوسابة وقدح المواهب وإذكاء الهمم وتقويم الأخلاق والتسامي إلى معالي الأمور والترفع عن السفاسف والاتساء بأسلاف الأجلاء هو قراءة سير النبغاء الصلحاء والتملي من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين والاقتراب من العلماء الناب- النبهاء العاملين المجل- المجدين فذلك خير مهماز لرفع الهمم وشد العزاء العزائم وسمو المقاصد وإنارة القلوب واحتلال ذرى المجد الرفيع واغتنام الباقيات الصالحات وإخلاص النيات نبدأ بقى في الحكايات قال إسحاق الموصلي قال لي المعتصم يا إسحاق إذا نصر الهوى ذهب الرأي إذا نصر الهوى ذهب الرأي شوف إيه الرأي يا عم أحمد الله يرحمك والسامعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا و وهوى متبعا و ودنيا مؤثرة و وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام هي دي اللي شرحها إذا نصر الهوى ذهب الرأي احنا بنكتب في في غزوة بدر فكتبنا جملة كده بالعرض الصفحة بالكبير بالخط التخين الأحمر إنه قد يغلب الحمق الرأي قد يغلب الحمق ممكن واحد أقمع أحمق ممكن واحد أحمق ها يغلبك وما تعرفش تقنعه عشان كده انا بقالي شهور طويله قربنا على سنه اهو بقول لك بطل تجادل بطل تناقش بطل تفتح بكلام مع العوام شش. اسكت مش انا اللي بقوله ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قال ايه قال ايه قال ايه قال اما اذا رايت الا ان تروا ها شحا مطاعا آه شح مطاع في بخل والناس شابطين في البخل ده والبخل يا جماعه مش بخل بالفلوس بس ها في بخل بالعواطف بخل بالحب في بخل بالتسامح في بخل بال بخل بالتواضع في بخل ببخل بخيل شر من ان تروا شح مطاعا وهوى متبع انه ماشي هو مساله هواه مش عشان راي لا دليل ولا فقه ولا فهم ماشي على رغبته وهواه ورايه لا فهم ولا دليل ولا لعله إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة دنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الع- أمر العوام هي دي إذا نصر الهوى ذهب الرأي وعن أبي سليمان الداراني وكل ما أذكر أبو سليمان الداراني ده أفتكر له كلمة حلوة قالها له شيخه قال له يا بني إنما أنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا أبو سليمان الدراني في قول الله عز وجل قال في قول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال صبروا عن الشهوات وعن الأهواء وعن محمد ابن محمد ابن أبي الورد قال إن لله عز وجل يوما لا, ير لا ينجو من شره منقاد لهواه وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع شهوة وافقت هوى وقدر عليها بدنيا قلنا يا أخي إن مصيبتك الكبيرة إن يبقى عندك هوى والهوى ده يوافق شهوة أو يبقى عندك شهوة والشهوة دي يوافقها هوى فيؤز الشيطان هوى النفس على الشهوة ويوافق ذلك دنيا تقدرك على ذلك فهو الهلاك يبقى عندك شهوة في دماغك الشهوة دي انك انت تشوف افلام وفقة هوى اه عايز اعرف الفن الشيطان عمال يولع جوه دماغك الشهوة مع الهوى جات لك فلوس رحت تشتري كمبيوتر والفلاشة بتاع النت وقعدت تشوف الحرام هو ده الهلاك ان يبقى في شهوة ويوافقها هوى ويؤزها شيطان ويبقى معاك فلوس تقدرك تعمل الحرام هو ده الهلاك عشان كده قالوا ايه ومن العصمة ألا تجد لما ربنا يعصمك انك تعوز بس ما تلاقيش ما تقدرش ما يمكنكش من العصمة ألا تجد لكن لو قدرت هو ده الهلاك بعينه طب علاجها ايه الخوف من الله الخوف من بطش الله الخوف من فجأة العقوبة الخوف من الفضيحة الخوف من السلب ذلك قالوا ايه ان العقول اذا وافقت الهوى فسدت فاذا خالفت الهوى قذف الله بمخالفه الهوى نورا في البصيره اذا عقلك واحنا قلنا قبل كده ان اكبر مشتت للقلب مطاوعه النفس في كل ما تطلب نفسك تقول لك بص تبص شوف تشوف اسمع تسمع اخرج تخرج كلم تتكلم اعمل تعمل اذا كنت انت بتطاوع نفسك في كل اللي نفسك بتقول لك عليه قلبك هيتقطع يتشتت اهم حاجه ان النهارده لما قال نفسك تقول لك اعمل كذا وتقول لا للحرام لا للهوى ربنا يرزقك بصيره نور في قلبك ترى به وتميز بين الحق والباطل عن يحيى بن معاذ الرازي قال حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه على مضض الدواء فكانت النجاة وإن تابع الشهوات كان الشلل واحد مريض وبيدوله دواء وعلاج خد العلاج يقول لا العلاج ده مر لازم العلاج يقول لا مش هاخد علاج ما خدش العلاج يصبح مشلولا عن العلاج بعد ذلك مش هيقدر يعملها مش هيقدر مش هيقدر يلاقي نجاة فلذلك ايه العلاج قلنا المرة اللي فاتت هو مخالفة الهوى انك تقف وقفة راجل وبجد وعزم وتقول لنفسك لا الإجابة لإماتة داعي الهوى قيل له من أصح الناس عزما قال الغالب لهواه اللهم أعنا على أن نغلب أهواءنا قال بعض العباد أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى قال الحسن بن محمد الجريري أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات فمن استوى على متن شهوة من شهوات أسرع به القود إلى ما يكره إلى جهنم قال ابن عطاء من غلب هواه عقله من غلب هواه عقله وجزعه افتضح من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح وقال يحيى بن معاذ من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندمات قال الحسن بن علي المطوعي صنم كل إنسان هواه فإن كسره بالمخالفة استحق اسم تقي اللهم اجعلنا من الأتقياء لقي عالم لقي رجل عالما فقال له كيف ترى الدهر قال يخلق الأبدان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية قال فأي الأصحاب أبر قال العمل الصالح هو الذي يدخل معك قبرك الصاحب الذي يدخل معك قبرك عملك قال فأي شيء أضر قال النفس والهوى قال ما أشد تحويل الرأي عند الهوى هو الهوان وإنما غلط باسمه فاشتق له من جنسه وإنما يعرف ما أقول من أبكته المنازل والطلول بشر بن الحارث الحافي قال لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد أبو سليمان الداراني قال أفضل الأعمال خلاف هوى النفس السري السقطي قال لن يكمل الرجل حتى يؤثر دينه على شهوته وإنما يهلك من آثر شهوته على دينه أحمد بن خضرويه قال لا نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من الشهوة ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك الشهوة قال يوسف بن الحسن عين الهوى عوراء يا أعور قال أبو بكر الوراق أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات فإذا غلب الهوى اسمع فإذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم وإذا أبغضهم جفاهم وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما دي مترتبة على بعضها واحدة ورا الثانية إذا غلب الهوى أظلم القلب احنا قلنا إن الأنس بالله نور استدامة نور الأنس فلذلك اللي ما عندوش أنس بالله بيتابع هواه لأن لا يمكن إن اللي عايش الأنس بالله يتابع هواه لما يبقى عنده أنس بالله يمشي على مزاجه ازاي وإنما يعيش على مراد الله منه فإذا غلب الهوى أظلم القلب اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القلب وعلى فكرة عايز أقول لك برضو في الطريق إلى الله عشان تعرفها دي ولازم تعرفها من منارات الطريق أن, ال... أن صاحب السير في الطريق إلى الله إذا أظلم قلبه شعر بذلك يعني إيه في واحد ماشي في الطريق إلى الله وبيقع ويقوم ويقع ويقوم وهو مش دريان ده مش ماشي ما مشيش الطريق أصلا لكن اللي ماشي في الطريق وعرفها وعرف علاماتها لما يقع يبقى عارف انه وقع ولما يغلط يبقى عارف انه غلط ولما يظلم قلبه يبقى عارف انه اظلم قلبه لما يتبع هواه بيبقى عارف انه اتبع هواه عشان كده ربنا قال ايه ولم يصروا على ما فعلوا هم عارفين هم عارفين اهل الطريق الى الله دول عارف كل حاجه عارف ان هو في الحته دي عشان كده ابن الجوزي يقول ايه راودتني نفسي على عمل هو ليس من المحرمات ولكنه قبيح في حق مثلي فهممت فما وجدت زاجرا إلا القرآن فقمت أتلوه فلما بلغت قول الله عز وجل إنه ربي أحسن مثواي فزعت إلى الله وتركت الهوى شفت ازاي لقى نفسه بتقول له اعمل كذا وكذا دي مش حرام بس هوى فقام يجري على القرآن فضل يقرأ 12 جزء لحد ما وصل للجزء ال 13 لقى فيه قول سيدنا يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مسائل قال قلت هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ليس لأحد عليه منه ولكن راعى كلمة سيده أحسني مسواه لعلنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا رعاها قال لها ده جوزك قال لي في يوم أحسني مسواه إزاي أنا خونه وربك يحسن إليك في كل لحظة فكيف تخونه شوف بقى صاحب الحال بيبقى ماشي ازاي ساعة ما يلاقي نفسه هتحول يعرف يجيبها ذلك لما يظلم القلب يبقى عارف ان هنا ايه اظلم قلبه فيبدأ يستمد النور وإذا أظلم القلب ضاق الصدر قلناها كتير إن حاسس إنه قرفان مهموم زعلان متضايق مش طايق ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق خلاص حدش يكلمني مش عايز حد ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق صاحب الأخلاق السيئة مكروه وإذا أبغضه الخلق أبغضهم يبدأ يكره الناس والناس تكرهه وإذا أبغضهم جفاهم يبدأ يبعد عنهم يبعد عن أهل الخير وأهل الصلاح وإذا جفاهم صار شيطانا رجيما قال أبو علي الثقفي من غلبه هواه توارى عنه عقله توارى عنه عقله وقال ليس شيء أولى بأن تمسكه من نفسك ولا شيء أولى بأن تغلبه من هواك قال علي بن سهل العقل والهوى يتنازعان فمعين العقل التوفيق وقرين الهوى الخذلان والنفس واقفة بينهما فأيهما ظفر كانت في حيزه العقل والهوى الاثنين بيتنازعوا عقلك بيقول لك كده غلط اخرتها غلط وهواك بيقول لك اعمل ولا يهمك عيش اليومين دول النفس واقفة إذا انتصر العقل بقت معاه وإذا انتصر الهوى كانت معاه هي دي النفس كده نفس لعوب قلت لكم المرة اللي فاتت نفسك بتلعب بيك قال أبو الحسين الوراق الشهوة أغلب سلطان على النفس ولا يزيلها إلا خوف مزعج أو شوق مقلق العلاج ده يا جماعة علاج مسكن دايما لما ضرسك بيوجعك عندك صداع رجلك بتوجعك عندك شوية مغص يدوك ايه مسكن حقنة مسكنة ولا برشامة مسكنة تسكن الوجع والألم بس مش إيه مش علاج مش علاج من المسكنات خوف مقلق أو شوك مزعج دي مسكنات إنك تبقى قلقان جدا من بطش الله بك هيصرفك ال- الخوف ده اللحظة يعني انت قدام معصية خوف مقلق يخليك ما تعملهاش لكن بعد ما ما تعملهاش الخوف ده بيروح زي المسكن كده ساعتين ويروح لو الألم موجود هيفضل موجود تاني لو لو الشهوة دي موجودة هتفضل موجودة ده مش علاج لو انت عايز تقوم بالليل ش- شوق مق شوق مقلق انك تبقى مشتاق لربنا جل جلاله الشوق ده حال فعشان كده تقوم تصلي ركعتين بس مش هيقومك الشوق ده كل ليلة لأنه بيروح فلذلك بنقول إن الخوف المزعج أو شوق مقلق دول مسكنات للحظة لعلاج اللحظة أما علاج الشهوة وعلاج الهوى ده علاج تاني هقوله لك إن شاء الله بإذن الله تعالى المرة الجاية من سبع نقط دواء سبع نقط سبعة ورا بعضهم كده إذا خدت السبع جرعات دول خلاص استطعت أن تميت داعي الهوى اللهم إنا نعوذ بك من الهوى قال إبراهيم القصار أضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته وأقوى الخلق من قوي على هواه قيل لبعض العلماء ملك من الملوك أرسل لعالم من العلماء امبارح كنت بقرأ أثر آه، ما ما تقلقوش فاضل خمس دقايق بس ونخلص إن شاء الله كنت بقرأ أثر إنه لما المأمون ملك أرسل إلى سفيان بن عيينة فلما دخل عليه خلع عنه خاتم الملك وألقاه إليه وقال له احكم في الناس بالكتاب والسنة أول يوم فأخذ الخاتم وضع- ووضعه له وقال له أريد أن أقول لك كلمة قال قل قال أعطني الأمان قال أنت آمن قال إذا خرجت من عندك الساعة فلا ترسل إلي ولا تكلمني ولا تطلبني لا أرى لك وجها ولا أسمع لك صوتا فقال هات سيفي يا غلام قال ألم تؤمني قال نعم قال السلام عليكم وخرج فقيل له لما فعلت هذا الرجل قال لك احكم في الناس بالكتاب والسنة قال هؤلاء يلعبون بنا يريد أن يركبني أن أبيع ديني بدنياه يا رب تفهموا بقى آه. هي لعبة يا جماعة ها- فالشاهد ايه هنا ان دايما كان الملوك يرسلوا للعلماء وعايزين يركبوهم وعمر العلماء ما سمحوا لحد ابدا قلت لكم قبل كده الراجل لما ركب البقرة البقرة قالت له ايه إن لم نخلق للركوب وإنما خلقنا للحرث فالدعوة كده الدعوة لم تخلق للركوب ممنوع حد يركب الدعوة عشان يوصل لمنصب ولا يوصل لجاه ولا يوصل ل ممنوع الدعوة تقول له إيه لم نخلق للركوب الناس اللي ركبوا الدعوة عشان يوصلوا في الآخر الدعوة هتكفيهم في الأرض وتدوس عليهم زي ما البقرة تعمل كده اللي يركبها تنط تكفيه في الأرض على طول بس هم ما رج- ما جربوش قبل كده ركوب البقر للأسف الشديد يعني فالشاهد إيه إن لما العالم ده ال- ال- الملك ده أرسل للعالم بيقول له إيه بيقول له العجب لمن عرف الله وجلاله كيف يخالف أمره وينتهك حرمته قال له ازاي الواحد يبقى يعرف ربنا وبعدين يغلط قال له ايه قال له المرة الجاية هو قال له كده قال له امهلني ثلاثا حتى أجيبك فأمهلوني أسبوعا حتى أجيبكم نلتقي الأربعاء القادم إن شاء الله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب